الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد تخيل معايا تخيلي معايا لو أنا اديتك ألف جنيه وقلت لك قدامك فرصة محدودة سنوات قليلة معدودة لازم تشتغل بالألف جنيه دي وتجيب ثمن قصر على النيل يبقى انت ما عندكش وقت تاكل ما عندكش وقت تنام يا دوبك محتاج شغل قد ايه وجهد قد ايه ووصل لليل بالنهار قد ايه عشان تجيب الثمن المطلوب في السنوات القليله ويا رب تلحق اهو ده حالنا بالظبط يا جماعه احنا ربنا ادانا عمر عمرنا بسيط جدا سنوات قليله جدا ومطلوب مننا ان احنا مش نحصل فيها ثمن قصر على النيل ده ثمن قصور على انهار الجنه مطلوب فيها نحصل ثمن الجنه يبقى عايزين جهد قد ايه وشغل قد ايه ووصل لليل بالنهار قد ايه ويا رب نلحق يا رب نلحق يا جماعه انا عايز اقول لكم احنا محتاجين نشتغل قد ايه عشان نلحق نوصل لربنا سبحانه وتعالى الاحساس ده احساس ان مفيش وقت احساس ان مفيش عمر لما جيت في قلب الصحابي ربنا قال عليه واما من جاءك يسعى جاي جري حاسس ان مفيش وقت الاحساس ده لما جه في قلب الانبياء ربنا قال عليهم انا اخلصناهم يعني ايه بقوا خالصين للعمل للاخره ما بيفكروش في حاجه غيرها ما بيجتهدوش لحاجه غيرها ما بيشتغلوش لحاجه غيرها درس النهارده يا جماعه درس الليله عايزين نعرف مين ربنا مين ربنا اللي احنا بنعبده عايزين نعرفه عشان نشتاق ان احنا نوصل له عشان نشتاق ان احنا نشتغل عشان نشتاق ان احنا نوصل لربنا سبحانه وتعالى يا جماعه احنا قدرنا العربيات والموبايلات والعمارات قدرنا الدنيا حق قدرها بس ما قدرناش ربنا حق قدره ما قدرنا الله حق قدره لما حصل لنا ابتلاء جرينا على كل سبب وكل مخلوق ونسينا ربنا ما وقفناش على بابه ما قدرنا الله حق قدره في كل لحظه عصينا فيها ربنا ما قدرنا الله حق قدره يا اخوانا اللي اللي كان ربا اللي نظر حرام اللي سمع حرام ما قدرش ربنا حق قدره ما قدرنا الله سبحانه وتعالى الملك الجليل حق قدره لما رحنا له لما كنا محتاجين واول ما فرج كربنا سبناه ما قدرنا الله حق قدره لما استهترنا في علاقتنا بالملك الجليل خدوا بالكم يا جماعه خدوا بالكم احنا لو خرجنا من الدنيا ما عرفناش قدر العربيات مش مشكله لو خرجنا من الدنيا ما عرفناش قدر العمارات مش خساره ولكن لو خرجنا من الدنيا ما عرفناش قدر الله هتبقى خسارة لا تعوض ابدا في حياتنا كلها عايزين نعرف مين ربنا اللي بيكبر في الصلاة بيقول الله اكبر وهو قلبه لسه في السوق اللي بتكبر في الصلاة وقلبها لسه مع مذكرة الدراسة اللي على المكتب بتاعها اللي بيكبر في الصلاة ولسه قلبه مع اللي شافه وهو داخل من باب الجامع اللي بيكبر في الصلاة وربنا مش اكبر شيء في قلبه لازم لازم نوصل لدرجة من معرفة ربنا ان احنا نسمع بقلوبنا قطية السماوات وهي بطقت من كتر عباده الملائكه فوقها لازم نوصل بقلوبنا من احساسنا بجلال الملك ان احنا نسمع بوداننا كل شيء حوالينا بيسبح الملك الجليل لازم نوصل من معرفتنا لله واحساسنا بعظمه ربنا ان احنا سامعين حمله العرش والملأ الاعلى بيطوفوا حوالين العرش وبيسبحوا ربنا سبحانه وتعالى لازم يا جماعه لما الاحساس بعظمه ربنا اخطر احساس في الدنيا اخطر شيء في الوجود الاحساس بعظمه ربنا ده اخطر مشاعر هتعيشها في حياتك وانت بتسمع عن ربنا اعظم مشاعر في الوجود وانت بتتدبر في مخلوقات ربنا لما الاحساس بعظمه ربنا جه في قلب جبريل جبريل اللي في يوم من الايام شال بجناح من جناحته قرى سبع قرى ورفعهم للسماء وهبدهم لما الاحساس ده جه في قلبه بقى زي الحلف البالي يعني حته قماشه متقطعه ومرميه على الارض لما الاحساس بعظمه ربنا جه في قلب الحجر والصخر جبل الطور الجبل الاصم الجلاميد بتاعت الجبل بقى التراب اتنفى في الجبل اتهدم الجبل بقى ذرات تراب في لحظات لما جه في قلبه الاحساس بعظمه ربنا الجبل اللي مثبت الارض من ثقله وثباته لما انت يجي في قلبك الاحساس بعظمه ربنا هتعمل ايه ده ما تحس بعظمه الملك الجليل من هو الله مين هو ربنا مين هو اللي انت بتسجدي له مين هو اللي انت ساعه ولا ساعتين وتقف بين ايديه في الثلث الاخير تناجيه مين هو اللي ساعه الفجر هتظبط المنبه وتصحى وتسيب الدنيا كلها وتنزل تصلي له في الجامع مين اللي بتصوم له مين يا جماعه مين مولانا الجليل عايزين نعرف عظمه ربنا سبحانه وتعالى هم قعدوا يسمعونا عن الممثلين والممثلين والممثلات لغايه ما حبناهم وكلمونا عن الدنيا من واحنا عندنا ثلاث سنين في المدرسه وفي التلفزيون وفي البيت لحد ما الدنيا بقت عرش قلوبنا وحبناها احنا عايزين نسمع عن ربنا عشان نحب ربنا عشان نحب مولانا الجليل سبحانه وتعالى بس خدوا بالكم احنا ممكن نسمع عن ربنا الوقت ساعة انما الصحابة اتغيرت حياتهم لان النبي فضل يكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى 23 سنة على قد ما هنسمع عن ربنا على قد ما هنعرف هو مين وعلى قد ما هنقبل اليه وعلى قد ما هنشتاق ان احنا نوصل له وعلى قد ما هيبقى اغلى حاجة في حياتنا ان احنا نوصل لربنا سبحانه وتعالى لهونا لهونا لعمر الله لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب يا رب اعف عنا يا رب ارضى عنا فإن لم ترضى عنا فاعف عنا يا جماعة رسول الله احنا مهما اتكلمنا عن عظمة ربنا عمرنا ما هنعرف ربنا عظيم قد ايه ابدا والله العظيم انت في الدنيا بتحط ايدك ممكن مريض سرطان تحط ايدك ترقيه انت ما شفتش قدرة ربنا على شفائه في ثانية هتشوف في الاخرة هتشوف مذهلات قدرة ربنا في الاخرة وفي الدنيا موجودة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عطر اذان الكون كله بالثناء على الله اللي ملا كل حتة في الارض بالثناء على الله رسول الله اللي كان يقف من ايدين ربنا يقول له اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن انت ملك السماوات والارض ومن فيهن رسول الله اللي اثنى على الله طول حياته في الاخر قال له ما اقدرش يا رب قال له خلاص يا رب انا جبت اخري وما عادش في كلام اعبر به عن عظمتك لا احصي ثناء عليك اثني على ايه ولا ايه ولا ايه اقول ايه ولا ايه ولا ايه ما اقدرش يا رب خلاص انا عجزت ان انا اقول كلام يكافئ مقامك وجلالك وعظمتك يا رب لا احصي ثناء عليك خلاص يا رب انا جبت اخري وما عادش ما عادش عندي حاجه اقولها ولكن انت اعظم من كل اللي قلته يا رب يا ملك يا جليل يا جماعه يا جماعه احنا عايزين نعرف مين هو ربنا مين هو مولانا الجليل العظيم سبحانه وتعالى العظمه دي كلها ولما انت في الفاتحه تقول الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي حمدتني امتي يعني واحد عنده عبد العبد قال له شكرا لما ادى للعبد اي حاجه فلم قرايبه كلهم قال لهم ده بيقول لي شكرا قال ده عبد طب وانت محتفل بكلمه شكرا شوفي بيحبك قد ايه شوف بيحبك قد ايه اعصاك تسترني انساك تذكرني فكيف انساك يا من لست تنساني احد الصالحين عبد ربنا 40 سنه وبعد كده انتكس وساب العبادة 40 سنة وجه يرجع في اخر عمره فبيقول له هل لي من توبة يا رب سمع هاتف بيهتف بيه عبدتنا فقربناك وعصيتنا فامهلناك وان عدت الينا قبلناك قبلناك شايفين الملك الجليل عايزين نسمع عن عظمة ربنا لغاية ما حياتنا تتغير لغاية ما قلوبنا ترتجف لغاية ما قلوبنا تسجد تحت عرش الله سبحانه وتعالى يا جماعة انتوا متخيلين احنا بنسجد لربنا الوقت واحنا مش شايفينه انتوا متخيلين يوم ما هنشوفه يوم ما هنشوفه يوم القيامة المؤمنين وهم النار قدامهم والصراط على شفير جهنم منصوب والجنة بعد الصراط اول ما يشوفوا ربنا في الموقف ده بعد مرور حوالي 45 الف سنة من ارض المحشر بعد مرور عشرات الوف السنين في ارض المحشر اول ما يشوفوا ربنا ينسوا كل ده ينسوا الجنة وينسوا النار وينسوا الصراط ويخروا ساجدين في ارض المحشر اول مرة هتسجد له وانت شايفه سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم اول مرة هيشوف ربنا بيقول فاسجد جمعه يسجد اسبوع كامل من اول مرة يشوف مولاه سبحانه وتعالى اول مرة يسجد له هو شايفه عليه الصلاة والسلام عايزين يا اخوانا نعرف مين ربنا ايه عظمة ربنا نسمع عن ربنا لغاية ما حياتنا كلها تتغير لغاية عظمة عظمة كل حاجة في ربنا عظمة غناه كنت واقف مع واحد صاحبي صاحبي فبيقول لي ده الشقة دي اللي في البرج ده بقى ثمنها ربع مليون جنيه قلت ياه ياه على غناك يا رب ربع مليون جنيه امال ربنا يملك ايه بقى اذا كان دي شقة في برج وده برج في ناصية ودي ناصية متفرعة من شارع في كام حارة وده شارع في مدينة ودي مدينة في دولة ودي دولة في قارة ودي قارة في الارض والارض ايه يا جماعة ربنا غني قد ايه لو خزاين ربنا اتفتحت لنا هنشوف ايه ده انت لو اتفتح لك خزاين مثلا بيل جيتس اغنى واحد في العالم وبصيت للعقارات اللي فيها والسندات الملكيه اللي فيها والاموال اللي فيها والدبل فيها تذهل امال خزاين الملك الجليل فيها ايه هتشوف فيها ايه هتشوف فيها كل اللي نفسك فيه كل اللي بتحلم بيه كل اللي بتتمناه قلوب كل اللي انت نفسك ان هم يحبوك هتشوف فيها مذهلات لو اتفتح لك خزاين الملك سبحانه وتعالى عظمه غنى الله عظمه قدره الله ربنا بكلمه بكلمه بكلمه يا اخوانا بكلمه الملك الجليل خلق 400 مليار مجره وبكلمه هيهدهم يوم القيامه بكلمه خلق 2 مليون نوع من انواع الكائنات الحيه على الارض وبكلمه يموتهم بكلمه خلق النار وخلاها تحرق وبكلمه خلاها برضه سلام بكلمه خلق السحاب وخلاه يمطر ويروي وبكلمه خلاه نار على قوم عائد سبحان الملك العظيم بكلمه عظمه قدره الله عظمه ملك الله والله العظيم لو ربنا كشف سمعنا على اصوات الكون الوقت من حوالينا البشر كلهم هيخروا صاعقه هتسمع ملايين الاصوات لملايين الكائنات بملايين اللغات بتقول له سبحانك بتسبح ربنا سبحانه وتعالى لو كشف ليك بس لو كشف ليك كل طير له لغه كل نوع نبات له لغه كل نوع سمك له لغه كل نوع كائن له لغه كل نوع حشره له لغه وكله في وقت واحد بيقول سبحانك يا رب سبحانك كله هيخر صاعقه من عظمه الله عظمه قهر الله قهر الله لما الواحد بيفكر في الشمس الشمس دي مخلوق ما هوش حاجه اصلا في ملكوت الله الشمس دي اللهب اللي طالع منها نص مليون كيلومتر الشمس دي الرياح الحر الصهد بتاعتها بس تحرق الكواكب كلها اللي حواليها لولا الغلاف الجوي اللي حوالين الارض الشمس دي مخلوق رهيب يا اخوانا ده لو ربنا بس سلطها على عبد يعمل فيه ايه قهار يقدر يقهر اي حد ان شاء انه يقهر اي حد يقهره سبحانه وتعالى عظمه عرش الله عظمه كل مخلوق من مخلوقات الملك الجليل سبحانه وتعالى عايزين نسمع عن عظمه ربنا لحد ما نسجد له لحد ما نعرف مين هو الله مين هو ربنا لحد ما نعرف احنا محتاجين له قد ايه نقول له يا رب يا رب محتاج لك يا رب محتاج تبقى معايا يا رب ما اقدرش استغنى عنك ما اقدرش اخسرك يا رب بعد ما عرفت جلالك ما اقدرش اروح لاي باب غير بابك يا رب انا ماليش غيرك يا رب اول حاجه هنتكلم عنها الليله بس خد بالك ممكن تكون الشمس منوره الدنيا بره بره الشقه اللي انت فيها بس انت مفيش شمس عندك ليه قافل الشبابيك افتح قلبك افتح قلبك للكلام عن ربنا افتحي قلبك للكلام عن مولاك اللي خلق ذره ذره فيكي افتحوا قلوبكم يا جماعه معايا باذن الله اول حاجه هنتكلم عنها عظمه عطاء الله كلمه يا رب كلمه يا رب محتاج لك دي بتنزل ايه الدعاء يا جماعه الدعاء ده اللحظه اللي الانسان بيخلع بقى المكياج المزيف اللي بيداري بيه عجزه وفقره وجهله ويمد ايده بكل ذل ويرفعها بكل فقر ورجاء ويترسم على وشه اجمل ملمح بيحبه ربنا انكسار ويقول له يا رب يا رب من غير ما انطق يا رب انا بعترف لك ان انا عرفت قدري وعرفت قدرك اديني يا رب عرفت قدرك وعرفت قدري طب خد وخد وخد قطر الندى لما ابوها وكان ملك من ملوك المسلمين اراد ان هو يزفها لزوجها في بلد تانية بنى لها في كل محطه هتنزل فيها قطر ليه بيحبها بيحبها بيحبها يريد ان هو يكرمها ويعززها انت لو ربنا حبك هيبني لك في كل خطوه بتخطها في الدنيا قصر من السعاده والسداد والتوفيق ولو اراد انه يعزك ويكرمك يا جماعه كلمه يا رب دي نزل بيها من خزائن الله اعظم من اللي نزل من خزائن كل ملوك الارض من اول التاريخ كلمه يا رب دي اثرت في تاريخ البشريه اكتر ما اثرت الحرب العالميه الاولى والثانيه وكل الحروب في التاريخ وكل قرارات الملوك والسلاطين في التاريخ كلمه يا رب دي لو طلعت من قلبك يتفتح لها سبع ابواب للسبع سماوات كلمه يا رب هو ايه اللي دق ابواب السماء واستنزل الوف الملائكه ودق قوائم العرش ونزل الوف الملائكه في بدر غير كلمه يا رب لما طلعت من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ايه اللي شد شق الميه في البحر الاحمر ووقف الميه زي الجبال نصين وخلى موسى يعدي اه من غير كلمه يا رب لما طلعت من قلب موسى عليه السلام هو ايه اللي عطر حراره النار غير كلمه يا رب لما طلعت من قلب ابراهيم مين اللي نجى ساره من من, من ملك مصر مين اللي نجى ابراهيم من نمرود مين اللي نجى محمد عليه الصلاه والسلام من ابو جهل وابو لهب مين اللي نجى سيدنا هود من قوم عاد الظالمين مين اللي نجى موسى من فرعون غير كلمه يا رب غير كلمه يا رب يا ناس يا ناس يا ناس تتخلوا عن اخطر سلاح بتواجهوا بيه الحياه ازاي يا ناس يا ناس ده انتوا مالكوش قيمه ولا لينا قيمه غير كلمه يا رب ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم كلمة يا رب هي اللي بتخلي لي قيمة في الحياة يا ناس يا ناس ده في ناس بكلمة يا رب بكلمة يا رب يا رب أغثنا يا رب بكلمة يا رب استنزلت من خزين الله في لحظة اللي غيرها عاش عمره كله يجري وراه بجهده وما خدوش في لحظة بكلمة يا رب وقلوبهم مليانة فقر ورجاء وإجلال وتعظيم لله في لحظة خدت اللي غيرها فانا عمره كله وما خدوش والله العظيم عايزين ما نتوهش بقى ما نتوهش سيدنا يونس عليه الصلاة عليه السلام سيدنا يونس ركب السفينة والسفينة فضلت تدخل جوه جوه جوه غمقت جوه المية خالص وبعد كده يترمى يونس والسفينه تبعد ويونس لوحده في وسط محيط انت اترميت في وسط محيط ما انتش ما انتش عارف شط اصلا والسفينه تبعد ويجي الحوت الحوت والليل والبحر ضربوا كل اسباب النجاه في حياه يونس بالضربه القاضيه ما عادش فيه سبب نجاه كل اسباب النجاه خدت الضربه القاضيه يونس يروح لمين يونس يستغيث بمين باللي البحر جندي من جنوده باللي الحوت جندي من جنوده باللي الليل والنهار في ايديه يقلبهم كيف يشاء يونس قال يا رب يا جماعه قال يا رب في بطن الحوت حصل ايه الحوت اتحول لغواصه بحريه توصله للشط الحوت والليل اتحول لخلوه هادئه لغايه ما النهار يجي ويتبدد الظلمات والارض امرت وانبتت شجره اليقطين ومئة الف قلب جاحد كافر يلينوا ويدخلوا في الاسلام وكل حاجة يا اخوانا اتحولت كل حاجة والبحر اتحول لنزهة خلوية كل حاجة الاعداء اتحولت اصدقاء حياتك كلها بقت لمصلحتك كل الناس بقت مسخرة ليك بكلمة يا رب كلنا يونس عليه السلام كلنا بحر بحر يا اخوانا بحر بحر الشهوات اللي احنا اللي هيغرقنا ده بحر الشبهات اللي هيغرقنا ده ننجو بيه ازاي الظلام ظلام المستقبل يا ترى يتجوز ولا لا هيلاقي شغل ولا لا المرض اللي عنده هيحصل فيه مضاعفات ولا لا المشاكل اللي خايف منها تحصل ولا لا حوت النفس اللي عايز يبلعك بس حوت يونس كان بيضيع الدنيا حوت نفوسنا بيضيع الاخره كلنا يونس وكلنا محتاجين نقول يا رب يا رب احلى كلمه في الوجود كلمه يا رب ليه لان دي الكلمه اللي انت بتعلن لربنا بيها ان 100% من اوراق القضيه بايدك انت يا رب بايدك انت لوحدك فهي كلها ثناء على الله سبحانه وتعالى لما اب ابنه بيهرب من البيت فبتروح تقول له يا ابني يا ابني فوق انت مالكش غير ابوك محدش هيديك حاجه غير ابوك يا حبيبي فلما يعاند تمسكه وتهزه وتقول له فوق فوق محدش هينفعك غير ابوك انا عايز امسكك الوقت واهزك واقول لك فوق لو افتقرت محدش هيغنيك غيره فوق لو اتظلمت محدش هينصرك غيره لو مرضت محدش هيشفيك غيره فوق واصحى من الغيبوبه اللي انت فيها فوق يا كم مره سترك وكم مره حفظك وكم مره اطعمك وسقاك من يوم ما اتولدت وكم مره رفعت له ايده ونزل لك اجابه الدعاء بتاعك فوق فوق يا حبيب قلبي مين اللي يقدر انه يديك اللي هو بيديهولك مين اللي يقدر انه يعمل لك اللي هو بيعملهولك مين اللي يقبل انه يغفر لك كل اللي انت عملته بعد اللي انت عملته في حقه غيره سبحانه وتعالى فوق مرة يوديك نعمة ورا نعمة عشان يصحيك وانت لسه نايم ومرة يموت واحد حبيبك عشان يصحيك ومرة يبتليك عشان يفوقك ويصحيك بيقول لك فوق سبحانه وتعالى فوق لو جيت له عمره ما هيخيبك عمره ما يقفل الباب في وشك عمره ما يخيب رجائك فيه بس انت تعالى بس انت اقبل ولا تخف بس انت ولي مقبلا ولا تعقب بس انت اقبل على مولاك سبحانه وتعالى عايزين نهز نفسنا ونقول لنفسنا فوق فوق زي بالظبط كده لما واحد واحد عادي عادي خلاص ملوش حاجه ولا صلاحيات وواحد تاني اتعين ضابط فبقى منتسب للسلطه العليا فبقى له صلاحيات السلطه اللي هو منتسب ليها ممكن ينزل يقبض على واحد من اكابر البلد ليه لانه منتسب للسلطه العليا محدش يقدر يكلمه لو حد جه يعتدي عليه بمكالمه صغيره السلطه العليا تبعت له نجده واغاثه عشان تنصره ليه منتسب للسلطه العليا لو حد جه يظلمه مكالمه صغيره كل حاجه تخلص ليه منتسب لسلطه عليا انت لو انتسبت بقى للملك ايه النسب اللي بينه وبين ربنا العبوديه لو انت بقيت عبد تخيل ربنا يعمل لك ايه شوف واحد لما انتسب للملك بنسب العبوديه ربنا عمل له ايه شوفي شوفي وشوف عشان نعرف يا جماعه ربنا بيقول كذبوا كذبوا فكذبوا عبدنا وقالوا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا كذبوا مين عبدنا عبدي انا يكذب عبد الله يكذب وقالوا مجنون كمان كمان عبدي يتقال عليه مجنون وازدجر هددوه كمان لا شوفوا انا بعمل ايه لعبدي ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر مليارات الجنود من قطرات المطر المنهمرة نازلة وفجرنا الارض عيونا الارض كلها اتفجرت عيون كأن الارض ما عادش فيها غير عيون فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودثر ليه عبد ما يكذبش عبد ما يؤذاش يبقى ننتسب للسلطة العليا يا جماعة عظمة عطاء الله ده اول نقطة اتكلمنا فيها الليلة عظمة عطائه عشان تقول يا رب محتاج لك عشان نتعلم كلمة يا رب تخرج من قلوبنا النقطة التانية عظمة كرم الله ورحمة الله ولطف الله ونعمة الله سبحانه وتعالى تخيل لو انت حاكم بتحكم بلد من البلاد البلد اللي انت بتحكمها ديت اربع اخماسها مش معترفين بيك كحاكم ابدا بل جابوا عرش مزيف وحطوا عليه فار وجزء تاني جابوا عرش مزيف وحطوا عليه بقرة وجزء تاني جابوا عرش مزيف وحطوا عليه بشر عملوه اله وجزء تاني تخيل والخمس الباقي بيكسر اوامرك ليل نهار والمملكة دي كلها مش لازمات في حاجة ده ما تجيش مثقال ذرة في ملكوتك وفي ملكك تعمل ايه تعمل ايه شوفوا يا جماعة هي دي الارض اربع تخماسها كافر كفره كفر والعياذ بالله والخمس الباقي المسلمين بيعصوا ربنا ليل نهار ومع ذلك بيحلم علينا شوفوا حلم ربنا شوفوا حلم ربنا شوفوا رحمته بينا على الارض لما تيجي تفكر في الكره الارضيه دي الكره الارضيه دي عايش عليها 6 مليون ب... مليار بني ادم كل واحد له الفضلات والزباله بتاعته وكيس الزباله تخيل الزباله بتاعت الكائنات دي كلها ومليارات الاعداد من 2 مليون نوع من انواع الكائنات الحيه على وجه الارض كمان فوق كل ده وكل دول لهم الزباله بتاعتهم يعني انت عايز تقول ايه انا عايز اقول لك تخيل لو عدد رهيب كده عايش في فندق وكله بيرمي زبالته ومفيش حد بينظف الزباله هيحصل ايه بقى هيحصل هتبقى المنظر ايه اهي الارض كانت هتبقى مزبله كده ما حدش يطيق انه يعيش عليها امال ربنا عمل لنا ايه ربنا خلق كائنات تتغذى على فضلات الكائنات بحيث ان فضلات كل كائن طعام كائن تاني بحيث ان الارض تفضل نظيفه اسمع بقى بقلبك والارض فرشناها فنعم الماهدون ايه ده يا رب هو مش كمان بس نطفن كمان شقه مفروش شقه مفروش وببعت لك اللي بينظفها لك كمان بس انت تعبد بس انت تعرفه بس انت تعرف نعمه عليك سبحانه وتعالى قد ايه طب لما هو كريم قوي كده بيبتليني ليه مش بيبتليك يا ابني يا ابني انت عامل زي طفل صغير المفروض يمسك في ايد امه في ارض الغربه ما هوش عايز ما هوش راضي يمسك ايد امه في ارض الغربه مره يسيب ايديه ويجري تيجي عربيه تخبطه يتجب شهرين في السرير تقول له ما تسيبش ايدي بعد كده يقوم يسيبها ويجري يقوم يتوه ويتعذب ويبكي عما يرجع لامه تاني يقوم يسيب ايدها بعد كده يقوم واحد يسرقه وزي ما الشيطان سرق كتير قوي مننا كده وسرق قلوبهم ويعيش معذب وتايه يا اخوانا لما بقرا لاحد الشعراء الاقي كل الشعراء كانت الفوا شعر لما كبروا عن ايام طفولتهم يبكوا عليها ويتحسروا عليها ويندموا عليها وفين ايام طفولتنا الجميله اقول يا يا هي دي عاقبه اللي يسيب ايد امه في بلد الغربه ولله المثل الاعلى ما تسيبوش لما بيبتليك بيبتليك عشان ما تتوهش عشان يرجعك عشان يجيبك عشان يقول لك ما تسيبنيش لو سبتني هتوه هتتسرق هتتخبط هتضيع انت محتاجني انت محتاجني في كل حاجة في حياتك انت ما تقدرش تستغنى عني ما تقدرش لو افتكرت انك تقدر تستغنى عني في نفس تبقى تبقى يبقى مخك اللي انا اديتهولك ده انت بعته من زمان يا جماعه ما نقدرش والله يا رب محتاجين لك يا رب يا رب محتاج لك يا رب انا محتاج لك لو عرفنا عظمته قد ايه هنعرف احنا محتاجين ليه قد ايه طب انت بتقول عظمه كرمه ونعمه طب ليه ما بيجيبش دعائي لما بقول يا رب ليه ما بيجيبش دعائي ساعات يا حبيب قلبي انت لو رحت للدكتور قلت له داويني داويني يا طبيب انا انا انا انا عايزك تداويني بالعسل قال لك لا انت دواك الدواء المر ده اهو هتقول له لا هو لو اداك الدواء اللي انت عايزه اللي فيه ضررك يبقى ده عقوبه لو ربنا يا اخوانا اجاب دعائنا اللي ما فيش فيه مصلحتنا يبقى بيعاقبنا يبقى مش بيجيب لينا يبقى احنا بنضيع ما ينفعش يا اخوانا ربنا ارحم بينا من كده عايزين نثق في عطاء الله انت لو رفعت ايدك وقلت يا رب هتعطى هتعطى بس هتعطى اللي في مصلحتك هتعطى اللي ينفع ليك ما تستعجلوش يا جماعه وانتوا واقفين على بابه ما تستعجلوش وما تخافوش وما تقلقوش وما تستنوش ده كريم قوي عظيم قوي يا ما انت عظيم يا رب يا ما انت جليل يا رب يا ما انت رحيم يا رب يا ما انت كريم يا رب عظمه كرمه ونعمه ولطفه وفضله سبحانه وتعالى انا عايز اكلمكم عن عظمه قدره الله عشان لما تقول يا رب بحتاج لك تبقى عارف هو مين مين قدرته قد ايه احنا في الدنيا والله يا اخوانا لسه مش شايفين قدرة الملك قد ايه لان احنا قلوبنا معلقة بالاسباب لو خرجت الاسباب من قلوبنا وقلنا له يا رب بقلب معلق به لوحده ياه على اللي هنشوفه لما اليقين بقدرة الله دخل في قلب سيدنا هود وجه قوم عاد يقولوا له ان هم هيأذوه عمل ايه عاد دول اللي هم زي امريكا الوقت كده بالظبط عالم جبارة متكبرة زي امريكا في القوة قال لهم ايه قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون استنى يعني ايه يعني زي ما طالب كده دكتور في الكليه يقول له انا هاذيك وابهدلك يقول له لا لا لا لا استنى يا حبيب قلبي انا عايزك تجيب لي كل دكاتره الكليه معاك بقى والعميد كمان وكل رؤساء الجامعات وكل اللي انت تقدر تعمله بس استنى مش كيدوني جميعا بس ثم لا تنظرون انا واقف مستني في الكليه اهو هتعمل لي ايه تخيل واحد يهودي يهدد مسلم يقول له لا استنى روح هات لي كل اليهودي اللي معاك وكل الامريكان اللي وراهم وانا واقف اهو مستني اهو فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ليه يا اليهود ليه ليه جبت جبت جموديه القلب دي منين اني توكلت على الله انا عارف انا مين اللي ساندني انا عارف انا مين ظهري انا عارف ان انا مسنود قوي ده انتوا غلابه انتوا مش عارفين انتوا بتكلموا مين ولا ايه اما علمت ان ربي الله لما اي حد يجي يظلمك قول له يا غلبان اما علمت ان ربي الله لما اي مشكله تيجي تقرب منك يا غلبانه اما علمت ان ربي الله يا يا يا رب يا يا رب يا من تقدير يا رب سبحان الملك العظيم انتوا عارفين يا اخوانا كلمة حسبي الله والله العظيم حسبي الله لو طلعت من قلوبنا قلوبنا هتتزلزل وهي بتقولها لو حست بخطرتها حسبي الله دي عارفين لما دولة توقع مع دولة ميثاق دفاع يعني الدولة القوية هتدافع عن الدولة الثانية تبقى في امان كلمة حسبي الله ده ميثاق دفاع ربنا هيدافع عنك بعدها لو طلعت من قلبك كأن بالظبط لما تجيلك ألف مشكلة لا لا لا استنوا استنوا ايه ايه المشاكل الخفيفة دي لا هاتوا كمان بقى كل المشاكل والأمراض والهموم والابتلاءات كيدوني جميعا وأنا واقف ثم لا تنظرون زمان اتفرجت على فيلم كان جايب لك منظر يعني ناس واقفة بسيوف بسيوف بتجري بسيوف بتهجم على على على قوم يعني والتانيين معاهم مدفع مدفع متريليوس فاللي بالسيوف من اللي حصدها بيهجموا بقى ورافعين السيوف كده اللي معاه المتريليوس ده واحد بس حصدهم كلهم في ثانيه اهو انت كده الهموم والابتلاءات جايه هجمه عليك هموم ايه الناس جايه هجمه عليك بالسيوف وانت معاك قنبله نوويه اني توكلت على الله ده انا مسنود قوي بس انتوا مش واخدين بالكم كلمه حسبي الله يا جماعه كلمه حسبنا الله حسبنا الله لو طلعت من قلوبنا يهود مين يهود مين هتقولنا امريكا وروسيا والهند والعالم كله صواريخ ايه هتقولنا البيولوجي والقنابل الهيدروجينيه وام القنابل وابو القنابل اللي هم مسمينها كده والنووي وكل والكيماوي وكل اللي عندكم ايه سرطان ايه فشل كلوي ايه ده سيدنا ابراهيم لما قالها من قلبه لما طلعت وقلبه بيتنفض بجلال الله وهو بيقولها سيدنا ابراهيم اترمى في النار يا ناس مفيش شعره في جسمه ولا في راسه اتحرقت مفيش حته في جلده احمرت مفيش ضافر ضافر بس اتحرق من ضوافره يا اخوانا خذوا يقين ابراهيم ينبت لكم في النار جنات النعيم ينبت لكم في السرطان جنات النعيم ينبت لكم في الفشل الكلوي جنات النعيم ينبت لكم في الفقر والعنوفة والبطالة جنات النعيم ينبت لكم في النووي بتاع اليهود والامريكان جنات النعيم بس يبقى عندنا اليقين ده يبقى عندنا اليقين العظيم ده انا اعرف واحد من الدعاه كان عنده فيروس سي فيروس سي في كبده وكان بيعمل تحاليل قدامي وكانت بتبقى انزيماتها عاليه جدا سبحان الله مره راح يعمل تحليل عند استاذ من اساتذه الكبد طلعت التحاليل كلها سليمه تماما الاستاذ الكبد بقى مشغول بيقول انا عمري ما شفت كده في حياتي لا مع ربنا مفيش بقى مع عطاءات الملك العظيم الموضوع مختلف يا جماعه يا رب محتاجين لك يا رب حسبي الله يعني ايه حسبي الله حسبي الله يعني كفايه عليا انت يا رب مش عايز حاجه ما عدتش عايز لا قريب لواء ولا قريب ظابط ولا فلوس ولا ملك مش عايز حاجه انا كفايه عليا انت انت يا رب كفايه عليا عثمان بن مظعون لما رد جوار المشرك اللي كان في جواره قال له ايه قال له جوار الله اعز فلما ضربوه على عينه فالمشرك بيعاتبه قال له ان كنت لغني عن هذا قال لا عيني السليمه لفقير الى ما اصاب الاخرى في الله واحد حاسس واحد عارف يعني ايه كفايه عليا ربنا سيدنا محمد ربنا قال له لو كله تخلى عنك لو كله سابك لو كله تنازل عنك فإن تولوا لو كلهم دعوك فقل حسبي الله كفاية علي يا ربنا سيدنا ابراهيم لما كله باعه حتى ابوه وامه باعوه قال حسبي الله وهو بيترمى في النهر يا جماعه حسبي الله ديت حسبي الله زي ما قلت لك كده انت عارف انت بتكلم مين ده انت مش ابن وزير ولا ابن باشا والله يا جماعه احنا لو فهمنا الموضوع صح لو فهمنا الموضوع صح لو عرفنا الموضوع بيدار منين ازاي بيدار من فوق سبع سنوات هل انا عرفت ان ربي الله حسبي الله ونعم الوكيل يعني ايه نعم الوكيل نعم الوكيل دي كلمه ما تتقالش غير لو انت مجرب الشخص ده يعني ايه يعني نعم الرجل فلان ايه رايك فيه نعم الرجل طب وانت عرفت منين لابد عملته وعرفت موقف الرجوله بتاعته نعم الوكيل دي معناها انك مالي ايدك قوي انك عارف يا رب ده انا ياما ياما شفت اللي توكل عليك اديته ايه يا رب انا شفت لما رفعت لك ايدي بافتقار اديتني ايه نعم الوكيل المحامي بيتسمى موكل بيو... بي... بي... بيوكل محامي يعني واحد هيرجع لك حقك لو دافع عنك ربنا هو اللي يرجع لك حقك لو دافع عنك سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا خلق الانسان كده ضعيف ضعيف قدام كل حاجه بيخاف من دور السخونيه والحمى زي ما بيخاف من الزلزال بيخاف من الميكروب اللي محتاج يتكبر الاف المرات تحت الميكروسكوب زي ما بيخاف من الاسد ليه ضعيف قدام كل حاجه من اصغر حاجه لاكبر حاجه ليه عشان يقول له تعالى تعالى لي تعالى لي وقف على بابي وقول لي انك محتاج لي تعالى لي وانا خليك تواجه الحياه بقوتي مش بضعفك تعالى لي وانا خليك تواجه الحياه بغنايه مش بفقرك تعالي لي وانا خليك تواجه الحياه بقدرتي مش بعجزك تعالى لي وانا خليك تواجه الحياه بعلمي مش بجهلك يا اخوانا احنا فقرنا وضعفنا ده اكبر نعمه ربنا من بها علينا في حياتنا عارفين ليه ربنا خلقنا ضعاف في كل شيء عشان نتوجه له في كل شيء ضعاف في كل وقت عشان نقول له يا رب في كل وقت خلق كل ذره فيك محتاجها له عشان لما تقول يا رب مش لسان واحد اللي يهتف كل ذره في جسمك يبقى ليها لسان يهتف ويقول يا رب خلقك من طين لان الطين ده افقر حاجه افقر حاجه حاجه فقيره مفيش فيها اي حاجه لا حته ذهب ولا شجره طين واعجز حاجه ما هياش حاجه ما هيش صخره ما هيش جبل طين خلقنا من حته الطين ليه عشان نستغيث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ليه طب ما ربنا يصلح لك الحاجات الشديده ويسيب لك السهل تبقى انت تصلحه يا رب انا ما اقدرش اصلح حاجه انا يا رب عاجز امام كل حاجه انا يا رب ما اقدرش اشيل 1000 كيلو واقدر اشيل 5 كيلو انا ما اقدرش اشيل حاجه انا عاجز تماما ولا تكلني الى نفسي طرفه عين عارفين الدعاء ده يا جماعه يعني ايه يعني يا حي يا قيوم يا من انت قائم على كل شيء امبارح صاحي من النوم فتحتنا ناس بيشغلوا قران صحيت من النوم على قول الله افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت حسيت يا جماعه بنور والله العظيم نور ان كلام ربنا ده نور انا صاحي على اسم الله القيوم سبحانه وتعالى يا من انت قائم على كل شيء برحمتك استغيث اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء اصلح لي شاني كله اصلح لي كل شيء ولا تكلني الى التي افسدت علي كل شيء عرفت ان ربنا هو اللي بيده كل حاجة سبحانه وتعالى يا من تقدير يا رب عايزين نعرف قد ايه عظمة قدرة ربنا قد ايه عظمة خلق ربنا يعني ايه الخلق يا اخوانا خلق الله ده من الحاجات الرهيبة ربنا يا اخوانا خلق يعني ايه خلق خلق يعني ما كانش في حاجة اسمها ايد ولا كبد ولا اعصاب ولا مخ ولا مجرة ولا شمس ولا قمر ولا زهرة ولا فراشة ولا شجرة كانوا عدم عدم وهو اللي جاب ولما خلق خلق كل شيء يعني ايه يعني يبقى ربنا خلق ولما خلق خلق كل شيء يعني ايه يعني ربنا ما فيش نموذج من نماذج الخلق استعصى عليه انه يخلقه ربنا نفس الاجهزه اللي خلقها في الفيل خلقها في البكتيريا الميكروب وحيد الخليه قادر سبحانه وتعالى واما خلق خلق كل حاجه من غير مثال سابق يعني ربنا ما شافش حاجه قبل البني ادم خلق بها البني ادم لا البني ادم ما اخترعش الرادار غير لما شاف الخفاش ما اخترعش المصباح غير لما شاف الشمس ما اخترعش الطياره غير لما شاف الطير انما ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى برأك كده زي ما انت من غير ما يكون لك مثال سابق ولما خلق خلق كل حاجه كده زي ما هي من اولها يعني ايه يعني قارن ما بين عربيه موديل 60 وعربيه موديل 2008 يا نهار ابيض ده دي مش حاجه بالنسبه لي انما ربنا الانسان بيطور نفسه انما ربنا من اولها خلقك كده من اول مره خلق الاسد كده من اول مره خلق الطاووس كده من اول مره خلق الفراش كده سبحانه وتعالى ملك جليل ولما خلق ما حد استعده في الخلق يعني ايه يعني في بلاد دول تجيبها بالعربيه في نص ساعه والملك معاه حج- وزراء ومستشارين ومجلس شعب ومجلس شورى انما ربنا خلق العشرين الف نوع سمك اللي في ملكوت البحر لوحده وخلق التسع تلاف نوع طير اللي في ملكوت الجو لوحده وخلق التلات تلاف نوع حيوان اللي في معجزة الغابات لوحده سبحانه وتعالى وما خلق جدد معجزة الخلق كل مرة يعني كان ممكن ربنا يخلق الشجر زمان ويفضل الشجر ليوم القيامة خلاص السمك في البحر اليوم لا ده كل يوم شجر بيموت وشجر بيحيا مليون زهرة جديدة بتطلع مليون فراشة جديدة بتتولد مليون جنين جديد بيتكون مليون نجم جديد بيتولد ليه عشان يقولك شوف اهو شوف قدام عينك معجزة الخلق وهي بتتفتح قدام عينك عشان تعرف قدرتي قد ايه دلوقتي يقول لك النحات العظيم فلان المثال العظيم فلان ليه ان شاء الله ليه لانه عارف ي- ينحت طير من صخر والطير عامل كده مثلا مثلا يعني بس عشان مخلوق واحد في صوره واحده في شكل واحد ما بتتغيرش يبقى المثال العظيم امال بقى لو نحت صوره طير تخيل بقى صوره الطير وهو بيرفرف وصورة الطير واقف على غصن شجرة بيبص في السماء ومنظره آية من الإعجاز وصورة الطير وهو لسه مولود وفتح بقه وأمه بتطعمه وهو بيقول يا رزاق يا الله بيستغيث بالله مش بأمه وصورة الطير وهو واقف على على المية ويقوم نازل خاطف السمكة وطالع تاني في ضبط اتزان و- وضبط اتجاه رهيب رهيب وصورة الطير وهو صف جناحه وبيطير في الهواء وصورة الطير وصورة تخيلوا بقى امال الملك العظيم الخالق العظيم ده غير مليون صورة وصورة جوه جسم الطير وجوه كل عضو وجوه كل نقطة من نقاط دمه ربنا الخالق العظيم يا جماعة قد ايه عظمة خلق الله يا اخوانا الارض دي عم ال- ال- الكون ده عامل زي كتاب كبير مليان كل كلمه فيه معجزه من المعجزات معجزه من المعجزات اللي ربنا خلقها والكره الارضيه بكل الايات اللي فيها سطر واحد في المجلد الكبير ده بل ما تجيش سطر واحد في المجلد الكبير ده يا من انت عظيم يا رب يا من انت عظيم يا رب عظمه خلق الله عظمه خلق الملك عظمه هيمنه الله يعني ايه عظمه هيمنه الله ايه ايه ايه, إيه مصطلح عظمه هيمنه الله يا جماعه ربنا ما فيش ذره في الكون خرجت عن حكمه لو دبانه واحده خرجت عن حكم الله الك- الارض كلها تبوظ ازاي يعني دبانه اه الدبانه ممكن تضع الوف مؤلفه من البيض لو كلها عاشت وكل دبانه طلعت وضعت الوف مؤلفه تانية في خلال اسابيع وعاشت في خلال فتره الارض كلها تتملى دبان تبوظ لو سمكه واحده خرجت عن هيمنه الله الارض تبوظ مفيش ذره في ملكوته خرجت عن حكمه سبحانه وتعالى الراجل اللي لما جه يموت من خوفه من معصيه قال اذا انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم افحقوني ثم ذروني جزء في البر جزء في البحر فلما مات امر الله البر فجمع ما فيه وامر البحر فجمع ما فيه ده الراجل ده كان بقى ذرات يعني كل ذره كانت تحت سيطره الله وهيمنه الله كله اتجمع وكل ذره خدت المكان بتاعها في الكبد والكلى والعين والرجل والضفر وال- والقلب والرأس سبحان الملك الجليل سبحان الله الارض دي يا اخوانا قاعده تلف حوالين نفسها عامله زي سفينه في بحر بحر قاعده تلف تلف تلف تلف بسرعه رهيبه رهيبه وحواليها كواكب عدد لا يحصى بتلف في البحر مين اللي مسيطر على الكون كده لما بشوف منظر الشروق والغروب اقول يا رب يا رب ده الشروق والغروب ده بيفكرنا انك مسيطر على حركه الشمس والقمر والارض والكون بالثانيه بالثانيه يا رب يا رب ايه الهيمنه دي يا رب ايه العظمه دي يا رب ايه الجلال ده يا رب يا جلال الله يا جلال الله يا قدرة الله ايه الجلال ده يا ملك يا عظيم ايه ده ايه يا اخوانا ده ايه الشرف اللي احنا فيه الوقت ده ان احنا قاعدين الوقت بنتكلم عنه وبنسمع عنه ده باذن منه والله العظيم اللهم لك الحمد شوفوا ربنا كريم قد ايه شوفوا ربنا لطيف قد ايه ورحيم قد ايه سبحانه وتعالى عايزين ما نبقاش اقزام يا اخوانا ما نبقاش اقزام لحد امتى لحد امتى قلوبنا هتفضل خارج نطاق الخدمه لحد امتى انتوا عارفين لما يكون المحمول خارج نطاق الخدمه اه فلو حد بعت لك رساله ما توصلش ليه خارج نطاق الخدمه ما توصلش غير لما يدخل في الخدمه اهو كذلك انت قلبك خارج نطاق الخدمه مش هيوصل له رسائل ولا عطاءات ولا فتوحات لما تيجي بقى وتقول له انا خدام عندك يا رب انا داخل الخدمه انا خدام لدينك انا هخدمك في الدجى والثلث الاخير بالعباده انا هخدمك بالعباده والطاعات والذكر لساني هيخدمك بالذكر وجوارحي هتخدمك بالطاعه هخدمك في كل لحظه من عمري يا رب هخدم دينك بكل طاقتي يا رب بقيت داخل نطاق الخدمه استقبل الرسائل استقبل العطاءات استقبل الفتوحات احنا يا اخوانا بنقول عايزين نوصل لربنا في ناس تانية بتقول عايزين نوصل للدنيا امنية عمرنا نوصل للشهادة نوصل للفلوس نوصل للكرسي نوصل للمركز احنا عايزين نوصل لربنا احنا مالناش دعوه بقى بالقلوب دي احنا عايزين قلوبنا تبقى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى تبقى بتاعت الملك الجليل لوحده سبحانه وتعالى انا عايز اكلمك عن عظمه حساب الله يعني ايه عظمه حساب الله عظمه انك تقف تتحاسب بالايديه انت مستهين بيها ولا ايه احنا يا اخوانا مش عايزين نستهين بالقضيه ابدا الموضوع اخطر مما نتخيل والله مش عايزين حد يستنى ربنا انا بقول لكم الكلام ده انا مش يعني الواحد لما يجي يولع نار مش عايز يتعمل عليه فنجان قهوه عايز يولع نار عشان الدنيا تتقلب احنا عايزين نتقلب عايزين نتقلب عايزين نبقى نبقى ابطال في طاعه الله سبحانه وتعالى النهارده وانا على طريق السفر وجاي فدخلت مسجد اصلي العشاء لما الاذان يدن وداخل هجان عايز الحق تكبيره الاحرام مش عايز تكبيره الاحرام تفوتني مش عايز اسقط في امتحان ان انا اتعطلت عن ال... الوقوف بين ايدين ربنا من اول من اول الصلاه لحاجه دخلت لقيت التكبيره فاتتني لقيت خمس صفوف كبيره المسجد كان ضخم وانا داخل كده والله يا جماعه حسيت بمرار قلت يا كل دول سبقوني ليك يا رب كل دول سبقوني ليك وانا جاي بعد كل دول كلهم مش عايزين ندوق المرار ده يوم القيامه عايزين في الدنيا في الدنيا نبقى اسبق الخلق الى الله وانا اول المسلمين انا الاول عليهم كلهم وانا اول ربنا علمنا الهمه والطموح واحد بيقول لي ده فلان حافظ على تكبيره الاحرام 40 يوم في 40 يوم قلت سبحان الله هو لو واحد جه يقول الموظف الفلاني طول مسيرته الوظيفيه حافظ على الامضه في ميعادها 40 يوم هنضحك عليه هنضحك عليه يا اخوانا احنا عندنا قزميه في الدين احنا مش عمالقه في الدين مش ابطال مش رجاله في دين ربنا سبحانه وتعالى وانا عشان كده بكلمكم عنه بكلمكم عن ربنا لان اكتر حاجه تقلب حياتك وحياتك وحياتنا كلها ان احنا نعرف من هو الله فنقف على بابه ونقول له يا رب محتاجين لك عظمه حساب الله يعني ايه خد بالك من الحاجات الرهيبه انك انت يوم القيامه انت مش هت... يعني قبل ما تشهد على نفسك ولا الصحافه تشهد عليك انت اعضائك دي هتشهد عليك ازاي اول ما اعضائك دي هتقف قدام ربنا تشهد عليك ليه تخيل والله المثل الاعلى ان انت ربيت قطه والقطه دي اتولدت على ايدك وربيتها وكبرت وبعد كده راحت لواحد يوم عنده في بيته وبعد كده القطه دي وهو ماشي بيها شافتك هتعمل ايه هتجري عليك وتتمسح فيك هي بتحبك انت هي عارفاك انت انت صاحبها اعضائك دي بتاعته هو اول ما تقف من ايديه وتشوف مولاها خلاص ما بتعرفكش بتنطق له هو سبحانه وتعالى ساعتها بتاخد حته خبطه يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الغفله اللي انا كنت فيها ايه ده انا ما كنتش اعرف انك عظيم قوي كده يا رب ده انا كنت بحسب نفسي باشا ابن باشا وطلعت عبد ابن عبد ما كنتش اعرف كده والله يا رب انت ساعتها كله هيتبرى منك ايديك هتبيعك رجليك هتبيعك جلدك هيبيعك عينيك هتبيعك ليه عشان ربنا عشان مولاها سبحانه وتعالى جوارحك هتنطق عليك جوارحك وفي الدنيا يا اخوانا الجوارح بتشهد ازاي الدنيا ما فيش حاجه نطقت لا احد الشباب في الخليج كان بيسافر بره في اوروبا يتاجر ويقع في الزنا والعياذ بالله فوالده عايز يمنعه من الموضوع ده جاب له فتاه من اجمل النساء من اجمل النساء وجوزها له فالمفروض ان هو تاب بعد كده ابوه خده معاه رحله تجاريه لاوروبا اول ما راح وقع في الزنا تاني من ورا والده فلما وقع في الزنا ربنا ابتلاه بمرض الهربس الهربس ده مرض من الامراض الجنسيه وبيعمل علامات جلديه مميزه على الجلد فلما ابتلي بالمرض ده راح ل 10 دكاتره في فرنسا كلهم قالوا له نفس الكلام قالوا له العلامات دي مش هتروح مش هينفع تروح الموضوع تطور معاه طب هو مش عارف يعمل ايه ابوه بيقول له ايه ده قال له ده انا اكلت اكله فيها بهارات شديده جدا وهي اللي عملت الموضوع ده رجع مراته بتقول له في ايه قال لها انا اكلت اكله فيها بهارات شديده جدا وهي اللي عملت كده وبدا ما هوش عارف يعمل ايه مراته كل ما تقرب منه يبعد عنها مش عارف يتصرف لغايه ما مره دكتوره امراض جلديه بتزور مراته مراته وهو داخل وما هوش واخد باله شافت جلده شخصت الموضوع فقالت لمراته جوزك اللي, اللي عنده ده ايه قالت لا ده سافر بره وكلب لا لا ده ده مرض هربس ده هربس وده بيجي بسبب كذا كذا كذا فالست اول ما عرفت سابته خلاص يبقى ساب مراته ابوه اول ما عرف طرده من التجاره بتاعته هو خايف من الفضيحه يعمل ايه وصل ان هو بقى بيغطي بالخط بالغطره الشال اللي على الراس ده كل جزء ممكن من جسمه ويلبس جوانتي ويمشي وسط الناس اتحبس جوه جلده ليه جلده نطق عليه اللي بيسموها في الطب ال skin manifestations ال skin manifestations بتاعت ال sexual disorder العلامات الجلديه بتاعت الامراض الجنسيه جلده نطق عليه جلده شهد عليه في الدنيا قبل الاخره اهو نطق اهو ده نطق ولا لا اللي جاله ايدز دمه شهد عليه دمه نطق عليه في الدنيا قبل الاخره يبقى لما يوم القيامه تنطق ولا تنطق تنطق يبقى عشان تعرف عظمه الملك قد ايه اعضاء تنطق عليك سمتك يشهد عليك سمتك ازاي كل واحد حسب نوع معصيته هيطلع سمته شاهد عليه الحرامي اللي غل شبر واحد من الارض ورث يتيم ولا ورث ارمله ولا حاجه يطوقه من سبع اراضين يعني ايه يعني هو غل حته قد كده تخيلوا معايا يا اخوانا قد كده من الترابيزه دي لعمق سبع اراضين تيجي سلسله بالعمق بتاع سبع اراضين لفه حوالين رقبته والارض من تحت مليانه حمم و... وبراكين و... ومواد ملتهبه كل ده يجي لافف حوالين رقبته يوم القيامه ليه لانه سرق طب والعاصي وهم يحملون اوزار اوزارهم على ظهورهم طيب وال... وال... والمتكبر يجي امثال الذر يداس بالرجلين كل واحد بيشهد عليه سمته بيشهد عليه سمته كل واحد بيطلع يشهد عليك يوم القيامه غير سمتك وغير اعضائك يشهد عليك يوم القيامه ريحتك العرق يا اخوانا تخيلوا لو الذنوب كانت بتطلع عرق في الدنيا كان حد قرب مننا عشان كده الملائكه هي اللي بتشم ريحه الطعام لما الواحد بيموت لو روحه مؤمنه تقول ما هذه الريح الطيبه لو الثانيه ما هذه الريح الخبيثه العرق الذنوب بتخرج في شكل عرق يوم القيامه اهو ده حساب بين ايدين ربنا الملائكه اللي فضلت ساجده لربنا طول عمرها طول التاريخ يومها بتقول ان الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط دول يعمل دول خايفين كل الخوف ده امال احنا نعمل ايه امال يا اخوانا ابليس قال لربنا مره واحده لا ابليس قال لربنا مره واحده بس لا مره ضاع مصيره كله كل المصير بتاعه ضاع كل المصير بتاعه عايزين يا اخوانا نعرف مين ربنا نعرف مين هو مولانا مين الملك الجليل الفرصه قليله السنوات بتاعت عمرنا قليله والله العظيم يا اخوانا ربنا ادانا عمر سنوات محدوده والسنوات دي لازم نحصل فيها ثمن الجنه ثمن الجنه اللي الصحابه دفعوا عمرهم فيه مفيش وقت انا عايز اقول لكم الليله ان مفيش وقت وان احنا لازم نوصل بسرعه ومش هنوصل وهنجتهد وهنضحي باي حاجه تعطلنا الا لو عرفنا مين هو ربنا من هو الله مش هنوصل الا لو وقفنا على بابه وقلنا له محتاجين لك يا رب يا رب محتاجين لك يا رب محتاجين لك انا كلمتكم النهارده عن عظمه عطاء ربنا لو انت قلت يا رب كلمتكم النهارده عن عظمه رحمه وكرم ربنا سبحانه وتعالى ربنا الجليل ما بيبتليناش ابدا الا من شده رحمته سبحانه وتعالى كلمتكم الليله يا اخوانا عن عظمه قدره ربنا الجليل وعظمه كلمه حسبي الله ونعم الوكيل عظمه خلق الله سبحانه وتعالى عظمه ايمانه الله على كل ذره مفيش دبانه تخرج من حكمه ابدا عظمه حساب الله ومعنى الوقوف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى الملك يا جماعه عظمه ملك الله انا عايزك وانت واقفه بتصلي الليله وانت قايمه تصلي قيام الليل انا عايزك تفتكري ايه الكرسي قبل ما تقفي تصلي عايزك تفتكري مين اللي انت واقفه بين ايديه الملك الله الله لا اله الا هو الحي القيوم مش اي ملك هو اي ملك في في الدنيا يقدر يقوم على كل شؤون مملكته ابدا ابدا ولا 5% ولا 1% ده وزراء ومستشارين ومستشارين مستشارين وموظفين ووكلاء وزراء كل ده انما هو ولا واحد في الالف من شؤون المملكه انما الله قيوم قائم على كل شؤون المملكه كل شؤون حي الملك كان ابوه ملك ومات وجده ملك ومات انما حي سبحانه وتعالى لا يموت لا تاخذه سنه ولا نوم اي ملك ممكن ينام وممكن يغفل عن مملكته وممكن يغفل عن حاجه فيها ربنا ما يغفلش عن حاجه في مملكته كلها ولا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض اي ملك مملكته كذا كيلومتر في كذا كيلومتر ايه اكبر مملكه في الدنيا يعني الممالك كلها صغيره انما الملك الجليل شوف مملكته السبع سماوات والسبع اراضين من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم اي ملك مش ممكن يعرف شعب واحد واحد لا يمكن يعرف شعب واحد واحد ولا يعرف اسمائهم ولا احوالهم ولا يعرف يسمع لك سجل الوفيات وسجل المواليد وسجل المرضى في المستشفيات انما ربنا يعلم واحد واحد ويعلم حالك ويعلم كروباتك ويعلم نفسيتك ويعلم المشكله اللي انت شايله همها الليله وهي وعايزاها تتحل بكره ويعلم الموضوع اللي حصل امبارح وانت نفسك يفرج عنك باي طريقه ربنا يعلم ولو جوه جسمك مرض انت لسه ما اكتشفتوش ربنا يعلمه والدواء بتاعه ربنا يعلمه ربنا يعلم كل حاجه يا جماعه يعلم كل حاجه جمله وتفصيل انما ملوك الدنيا يعلموا ايه شوف ربنا بيعرفك نفسه ازاي انا عايزك لما تيجي تقف بين ايديه تفتكر انه الملك الملك الجليل سبحانه وتعالى انا واقف بين ايدين الملك اعظم ملك اعظم ملك سبحانه وتعالى لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء واسع كرسيه السماوات والارض الكرسي له موضع قدمين مش العرش عروش ملوك الدنيا شوية خشب مذهب انما عرش الملك اكبر مخلوق في الكون كله واسع السماوات السبعة والاراضين السبعة ولا يؤوده حفظهما اي ملك ما يعرفش يحافظ على مملكته ممكن واحد ينتهك القانون في مملكته ويهرب ممكن مملكة تانية تغير على مملكته وتقتطع جزء منها انما الملك محافظ على مملكته لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الملك الجليل قد ايه ربنا عظيم هنعمل ايه هنعمل ايه هنعمل خطوة ايه الليلة عشان عظمة ربنا تزيد في قلوبنا يا اخوانا انتوا عارفين انا عايز اوصيكم بايه الليله انتوا عارفين توصيه الليله اللي انا عايز اوصيكم بيها هي ايه انا عايز اوصيكم الليله بجلسه الضحى جلسه الضحى ايوه الساعه اللي بعد الفجر جلسه الضحى يا جماعه ده الفجر بيبدا الخمسة الا جلسه الضحى الشمس بتطلع الساعه 6 و3 دقائق 6 و3 دقائق يعني يعني بعد 12 دقيقه او 11 دقيقه بيبقى صلاه الضحى يعني يا سيدي بتخلص جلسه الضحى بالصلاه 6 وثلث ايه المشكله تلحق تنام لك ساعتين قبل الشغل بتاعك ايه المشكله او قبل الدراسه بتاعتك او قبل ميعاد المذاكره بتاعك يا جماعه يا جماعه ده في سوره النور ربنا اتكلم عن جلسه الضحى يسبح له فيها بالغدو والاصال كأن ربنا بيقول لك لو عايز تمشي في نور الله جلسة الضحى اهي طب انا واحدة يا ست طب انا ما اقدرش انزل المسجد يا اما جوزك تنزل انت وهو يا اما اقعدي في بيتك يا ست ليك عذر كأنها جلسة ضحى بالظبط طيب انا المسجد اللي جنبنا ما بيفتحش للضحى يا سيدي اقعد في اي مسجد امشي شوية ولاقي هتلاقي مسجد تاني يا جماعة ده جلسة الضحى دي اجرها عند الله من جاء صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء يعني لغايه بعد الشروق ب 10 11 دقيقه ثم صلى ركعتي اللي هو ركعتي الضحى كان له اجر حج وعمره تامه تامه تامه يعني ايه الحج دلوقتي ب 50000 جنيه والعمره ب 6 7000 جنيه يعني 60000 جنيه في ساعه 60000 جنيه في ساعه المشاعر اللي قلبك هيحلق فيها وانت طايل الكعبه ربنا هيرزقك زيها وانت قاعد في انتظار ربنا في الجلسه المباركه ده ايه سمت الانبياء اللي الانبياء كانوا محافظين عليها يا اخوانا يا اخوانا جلسه الضحى هتقول اذكار بعد الصلاه وبعد كده اذكار الصباح وبعد كده تقرا قران ورد القران يا جماعه القران احنا قلوبنا محتاجه قران يا جماعه اثر القران على قلوبنا زي اثر المطر على الارض قلوبنا متشققه زي الارض العطشانه عطشانه المطر القران لما المطر بينزل على الارض بتنبت من كل زوج بهيج لما القران هينزل على قلبك هينبت ايمانيات ومقامات عظيمه يا جماعه القران فوق ال 6000 ايه فوق ال 6000 نبراس ومصباح لو انت قريته وواظبت على قرايته كانك بتسرج في قلبك 6000 مصباح 6000 قلوب رباني بينوروا في قلبك سبحان الملك العظيم تخيل قلبك يبقى منور قد ايه واحد يقول انا مش قادر اصل الورد ده صعب اصل العباده صعبه اللي بيستصعب العباده عامل زي اللي بيهرب من لسعه ناموسه الارض التعبان لسعه ناموسه انك تستحمل نص ساعه زياده بس عن ميعاد نومك لعض التعبان اللي هي الشهوات اللي هتدمر قلوبنا لو ما غسلناش بالعباده يا حبيب قلبي انت لازم تعبد ربنا يا بنتي انت لازم تعبدي يا جماعه يا اخوانا احنا لازم نعبد ربنا اللي مست... اللي, اللي بيستصعب العباده واراضي العباده عامل زي واحد ريحته فظيعه شنيعه ما بيستحماش والناس هتموت خلاص اتخنقنا وبيجرجروه على الحمام يستحمى وهو مش راضي يا ابني حرام الكون اتخرق اتخنق من ريحه المعاصي بتاعتنا زي عربيه قاعده تطلع العدم بتاعها دخان والناس مخنوقه مش طايقه مش طايقة. انت قلبك قاعد يطلع دخان العدم بتاعه بيطلع دخان خلاص عايز عمره حبيب قلبي المكنه جابت دخان بقى عايز عمره خلاص عايزين عمره عايزين عمره في العباده يا جماعه عايزين نعبد ربنا صح عايزين نعبده جلسه الضحى دي من احب اوراد العباده الى الله عايزين ما نفرطش فيها اللهم اعنا عليها يا رب يا رب يا رب محتاجين لك يا رب ربنا يعين عليه ثوابها عظيم قلبك هينور ويومك هينور وهيتملى اليوم بالتسبيح من اولها انا بقول لكم جلسه الضحى ليه لان اتكلمت عن ربنا وربنا عشان احساس عظمته يزيد في قلبك عايز تسبح كتير كي نسبحك كثيرا جلسه الضحى اساسا ورد تسبيح اساسا ورد تسبيح فانا بقول لك كده عشان تقعد تسبح ربنا في اول النهار كل يوم تتعود ان في ساعه يوميا بتسبح ربنا سبحانه وتعالى فيها عايزين يا جماعه ما نفرطش في الورد ده ابدا ما نفرطش في النور ده ابدا ما نفرطش في هذا النبراس اللي ربنا اداه لنا ابدا جلسه الضحى بالله عليكم يا جماعه بالله عليكم ما حدش يستصعبها طب جرب طب جربي ده حجه وعمره حجة وعمرة الحج اللي بيطلع عينين الناس فيه بالشهر ويصرفوا خمسين ألف جنيه ويرجعوا انت بتاخده وانت قاعد الكعبة يا سيدي جت لغاية بيتك الكعبه يا اخي جت لغايه المسجد اللي جنبكم ولا مسجد السنه اللي قريب منكم عايزين يا جماعه جلسه الضحى بالله عليكم من اول النهارده من اول النهارده ما نفرطش فيها ونواظب عليها واكبر دافع والله بالنسبه لنا شخصيا يسبح له فيها بالغدو والاصال اللي هي في صورة النور كأن ربنا بيقول لو عايزين النور لو عايزين انور لكم طريقكم لو عايزين تمشوا في نور الله طول الطريق لو عايزين ما تتوهوش لو عايزين ما تضلمش عليكم لو عايزين بصيرتكم تبقى مفتحه ما يضحكش عليكم ما تتوهوش ما تقعوش ما تنتكسوش الساعه ده اهي الساعه ده اهي تمن ان انا اديكم النور تمن ان انا انور حياتكم بنور الله سبحانه وتعالى يعني يا رب محتاج لك كنا بنتكلم الليله مين هو ربنا مين هو ربنا عشان نعرف احنا محتاجين له قد ايه اللهم احي قلوبنا بالعلم بك اللهم احي قلوبنا بمعرفتك اللهم احي قلوبنا بمعرفتك اللهم اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك مطواعين لك أواهين منيبين مخبتين رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا يا رب يا رب محتاجين لك يا رب يا رب ملناش غيرك يا رب ملناش غيرك يا رب هداك يا رب ارضى عنا فإن لم ترضى عنا فاعف عنا يا رب استعملنا ولا تستبدلنا يا رب اجعل لنا في قلوبنا نورا أنم قلوبنا بمعرفتك أحي قلوبنا بمعرفتك يا رب يا رب لا تحرمنا من الصيام والقيام أعنا على جلسات الضحى يا أرحم الراحمين وتقبل منا يا رب العالمين آمين آمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا ويعني ربنا يعيننا يا رب سلسلة التفسير لم تقف يا جماعة ولكن ساعات بيبقى الواحد عنده موضوع طاغي على مشاعره عايز يكلم الناس عنه ولكن احنا لا نزال في سلسلة التفسير بإذن الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا